أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم مشرفنا بالحضور اليوم الأب الورع جناب القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أستاذ بونا يا أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين أهلا بيك أحبائي آه، ابتدينا مجموعة من الحلقات المهمة بنتكلم فيها عن شخصيات مؤثرة في حياة محمد نبي الإسلام قبل ما نكمل الحلقة ديت أتسابونا يرفعنا في الصلاة أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أيها النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان في العالم أسألك يا رب أن تشرق بالنور في كل الأرجاء وفي قلوب كل من لم يرى نورك بعد لكي يعرفك المعرفة الحقيقية من أجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
آمين آه، قدس أبونا في الحلقات اللي فاتت آه، قدسك عرضت لنا آه، من الشخصيات اللي أثرت على حياة محمد وعلى تكوينه آه، الراهب بحيرة وأيضا آه، ب- بطريقة مختصرة شوية آه، قدمت لنا آه، زوجته الأولى خديجة هل يا ترى في أشخاص آخرين وهل تقدر تركز لنا أكتر على خديجة؟
أوكي شكرا جزيلا عزيزي الفاضل وفي الواقع آه، أنه كما كان هناك آه، شخصيات زي بحيرة وخديجة لها تأثير مباشر على توجهات محمد وهم واحد شخصية الراهب بحيرة كما عرفنا وده أراد أن يعده ليكون قسا مسطوريا والقس ورقة بن نوفل اللي أراد أن يعد قسا أبيونيا تبعا لهرطقته والشخصية الثالثة أيضا هي زوجته الأولى خديجة التي أرادت أن تعده ليكون نبيا عربيا أسوة بموسى لليهود وعيسى للنصارى فيكون محمد نبيا للعرب
طب ده شيء جميل جدا بس عايزين نعرف هنا خديجة جنسها ايه م- ملتها ايه هي هي كانت آه، وثنية يهودية نصرانية ملحدة ايه هي بالظبط
ده سؤال حلو آه، الواقع أن كتب التراث الإسلامي عتمت على هذه المعلومة تماما ولم تذكر عنها شيئا صراحة ولكن دعنا نستخدم العقل نعم الذي وهبه الله لنا لنستنتج بالمنطق السليم من خلال الحقائق التي تذكرها كتب التراث بماذا كانت تدين خديجة نعم أولا نحن نستبعد منطقيا افتراض أنه لم يكن لها دين نعم ليه؟ لاهتمامها بالأمور الدينية كما سنشرح فيما بعد كما أنها لم تكن عابدة للأصنام زي ما جه في كتاب الشيخ خليل عبد الكريم فترة التكوين صفحة 144 آه، اللي اللي بيتكلم عن هذه الحقائق بكل وضوح وجلاء cameraman focus please yes thank you very شكرا
يبقى كده فاضل لنا حاجات صغيرة جدا ممكن نقارن بينهم يعني مثلا زي الحنيفية او اليهودية او النصرانية كويس.
فهي كانت ايه فيها
من خلال مقارنة النصوص التراثية نعم.
بعضها ببعض نستطيع أن نكتشف الحقيقة التي آه، يعتمون عليها بخصوص عائلتها يقول الشيخ خليل عبد الكريم أيضا في كتابه الصادق الأمين صفحة عشرة أن خديجة كانت من رهط أسد ابن عبد العزة الذي ظهرت فيه النصرانية وتعمق في دراستها بعض بنيه حتى وصل إلى رتب منيفة فيها مثل ورقة بن نوفل أصبح قس عثمان بن الحويرث تقول المصادر الإسلامية أنه أصبح بطرك وهما من أبناء عمومة خديجة وانظر أيضا المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام صفحة 590 وده كتاب المفصل بتاع الدكتور علي عبد الجواد كاميرا مان بليز أيوة وبخصوص قراءتها للتوراة والإنجيل ذكر أيضا الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 12 أن خديجة هي ابنة عم ورقة ومن باب اليقين قد استوعبت تلك الأسفار التي نقلها القس ورقة من العبرانية إلى العربية من التوراة والإنجيل وحفظتها واختزنتها في ذاكرتها الكلام ده بتاع الشيخ خليل عبد الكريم وبخصوص الحاشية بتاعتها برضه بيقول الشيخ خليل عبد الكريم في حياة فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 139 إلى 143 أن خديجة قد أحاطت نفسها بالنصارى منهم الكهنة أمثال القس ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث البطرك والرهبان أمثال بحيرة الراهب وعابس الراهب وسرجيوس الراهب وأيضا العبيد النصارى أمثال ناصح وميسرة وبعدين بيكمل ويقول أليس لذلك دلالة نستنتجها ده الشيخ خليل عبد الكريم هو اللي بيقول الكلام ده في كتاب آه الصادق الأمين
طب يا قدس أبونا يا ترى في لحادثة زواج محمد من خديجة دلائل معينة بنستفيد منها إيه بنعرف منها إيه آه آه، برضو ده سؤال في محله يعني ايه الرباط بالتأكيد دعنا نناقش هذه الحيثيات اتفضل أولا كان زواجها على يد قس نصراني نعم
ويقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه أيضا فترة التكوين هذا صفحة 136 على فكرة الكتاب ده مهم جدا ويا ريت كل واحد مشاهد يقتنيه ويشتريه ويدرسه دراسة وافية لأن ده شيخ شيخ خريج أزهر الراجل ده فكاتب هذا الكتاب رائع جدا يلحقوا يجيبوه قبل ما يشال من قبل السوق.
ما يتشال من السوق يا رجاله يقول انه في مجلس آه، زواج محمد آه، من خديجه تكلم القس ورقه بن نوفل وقال في ختام كلمته اشهدوا علي يا معشر قريش باني قد زوجت خديجه من محمد انظر في هذا ايضا كتاب على هامش السيره للدكتور طه حسين اقروا عظيم ويعلق الشيخ خليل عبد الكريم تاني في هذا الكتاب صفحة 137 على كلام القس ورقة بن نوفل هذا قائلا إن صفة ورقة كقس شكلت ضرورة تقصية في العبادة كما آه، يصي- يصير الزواج شرعيا كي يصير الزواج شرعيا حتى يباركه الرب ويقول أبو موسى الحريري في كتاب قس ونبي كاميرا في كتاب قس ونب- ونبي آه، نشر دار آه، لأجل المعرفة آه، ديار عقل في لبنان سنة 1985 إن القس ورقة لم يكن فقط حاضرا حفلة الزواج ومتقدما على الحاضرين بل كان محتفلا بالعقد ومكللا كليل المسيحيين المسيح يعني أيوه فهو الذي أبرم العقد وشهد عليه وأعلن على الحضور ما جرى فهو المحتفل الأول بالعقد أو قل هو الكاهن الذي ربط باسم الله ما لا يحله انسان بحسب الانجيل شوف تصور جميل صور.
جميل طب احنا عندنا خبر كويس للناس يعني آه، بحسب لو حتى لو شالوا الكتاب من السوق فهو موجود عندنا على ال website اللي هيظهر قدامهم اللي هو www.islamiyat.com وبرضو الكتاب بتاع قس ونبي هيلاقوه موجود على نفس ال website آه، دلوقتي احنا آه، قدسك كلمتنا على اولا حيثية من حيثيات آه، دلالة زواج محمد ايه الحيثية الثانية؟
كويس الحيثيه الثانيه شر... آه، شريعه الزوجه الواحده بحسب الشريعه النصرانيه ازاي؟
جاء في دائرة المعارف الإسلامية كاميرا بليز جزء 15 صفحة 4572 أن محمدا لم يتزوج سوى خديجة طوال حياتها صح.
زوجة واحدة وفي كتاب نساء الرسول للدكتورة بنت الشاطئ كاميرا بليز نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ اللي هي عائشة عبد الرحمن في صفحة 51 بتقول انفردت خديجة ببيت رجلها محمد ربع قرن من الزمان لم تشاركها فيه أخرى ولا لاح في أفقه ظل من شريكة سواها وتساؤلي أليس هذا زواج وفق الشريعة شريعة الزوجة الواحدة التي عليها تزوجت خديجة على يدي القس النصراني وأضع أخيرا أمام المشاهدين قول أبو موسى الحريري في كتابه قس ونبي صفحة 38 بيقول كاهن نصراني يبارك الزواج فعلى أي دين يكون الزوجان إذا وممكن ينعمل focus please for this one this line أيوة ده اللي مكتوب
طبعا طبعا ليت المشاهدين يتوصلوا إلى الإجابة بعد كل هذه البراهين كانت يا ملحدة ولا عابدة صنم أم إلى آخره امين ربنا يفتح عقولهم ويشوف طيب دلوقتي قدسبونا آه، كتب التراث الاسلاميه آه، ذكرت مفارقات كتيره بين خديجه ومحمد فروق كتيره يعني حتى في الوسط الاجتماعي والوسط المادي ليه اتجوزته بالظبط في فروق كتيرة فعلا لكن في هدف يتجاوز كل هذه الفروق لنبدأ بذكر المفارقات أولا ثم نوضح لماذا تزوجته ثانيا واحد فارق الغنى بينما كان محمد يتيما معدما ووجدك ضاء عائلا فأغنى سورة الضحى 8 وتفسير قرطبي يعني فقيرا لا مال لك كانت خديجة من أثرياء القوم كما تقول كتب التراث كان لها نصف قافلة قريش وكانت القافلة آه، تضم ألف جمل فكان لخديجة فيها 500 بعير مما حدا بالشيخ خليل عبد الكريم آه، ان ان هو يعلق على ذلك في كتابه فتره التكوين صفحه 123 يقول تتراكم الادله على ان خديجه وصلت في الغنى الى درجه غير عاديه حتى اننا من الميسور علينا ان نطلق عليها بلغه العصر المليونيره فارق السن تتضارب آراء كتاب التراث الإسلامي كالعادة في تحديد آه، عمر محمد وعمر خديجة نعم
عندما تزوج فهناك من يقول أن عمره كان 21 سنة وكما في كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس جزء واحد صفحة 50 ويقول الزهري كانت سن رسول الله يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة ووافقه في تحديد هذا السن كثيرون منهم ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة جزء سبعة صفحة 80 وهناك من يقول أيضا أن عمره كان يتراوح ما بين ال 21 و 25 سنة عظيم كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين للشيخ خليل عبد الكريم صفحة 52 أما خديجة فكانت قد تجاوزت الأربعين من عمرها وهناك من يقول أنها كانت قد بلغت 46 عام يوم زواجها من محمد كما جاء في كتاب فترة التكوين للشيخ خليل عبد الكريم صفحة 52 وقد علق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا أي بينهما ربع قرن من الزمان نأتي إلى فارق آخر فارق الارتباط السابق للزواج نعم بالنسبة لمحمد فقد كان أعزبا نعم لم يسبق له زواج أما خديجة فقد سبق أن تزوجت مرتين الزوج الأول عتيق ابن عائد المخزومي والثاني أبو هالة نباش تميمي كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 109 وكان لها ثلاث بنات بنت من الزوج الأول وبنتين من الزوج الثاني يعني في مفارقات كبيرة قوي بين الوضعين خديجة ومحمد
طب برضو آه، السؤال لسه هو الموجود يا أتسابونا بالرغم من الم- الفروق الكبيرة دي آه، ت- فروق تؤدي إلى الخلع ليه اتجوزته آه. آه، أتينا إلى بيت القصيد أنا ما بحبش كلمة مربط الفرس لأن احنا بنتعامل مع بشر مش مع بهايم نعم آه، بيت القصيد أفضل يعني وللتوضيح ذ- توضيح ذلك دعنا نوضح الأمور التالية أولا شيوع فكرة الآتي أو المنتظر أو المأمول على الساحة العربية في ذلك الزمان إن في واحد جاي يبقى نبي للعرب أو نبي لليهود أو نبي يعني اليهود في الجزيرة العربية كباقي يهود العالم كانوا ينتظرون الآتي اللي هو مجيء المسيح أيوه لأنه ما بيعترفوش بالمسيح اللي فات يأتي ملكا يعيد لهم مملكة داوود وليس مسيحا ليس له أين يسند رأسه نعم طيب المسيحيين أو النصارى على نطقهم برضو كانوا بينتظروا المأمول أو الآتي ينتظرون مجيء المسيح الثاني نعم من السماء آه، بحسب آه، الفكر ال- الأبيوني أنه راح يجي يقعد على الأرض ألف سنة فكانوا أي.
بينتظروا هذا المأمول آه، ومنهم طبعا القس ورقة بن نوفل وعبد الله بن الحويرس وإلى آخره عرب الجزيرة بقى غير اليهود والنصارى عرب الجزيرة في ذلك الوقت بدأ يظهر بينهم وعي بضرورة أن يكون لهم مملكة ونبي أسوة بشعب موسى وشعب عيسى بحسب منظورهم طبعا
وساد عند العرب حتمية ظهور نبي وفي نفس الوقت يبقى ملك زي داوود النبي في إسرائيل ليجمع قبائل الجزيرة كما جمع داوود أسباط بني إسرائيل ووحدهم في مملكة واحدة ولهذا ظهر كثيرون في زمن محمد ادعوا النبوة كل واحد يقول أنا المأمول وحاولوا تنصيب أنفسهم سادة أو ملوكا للعرب نعم زي مين؟ مسلمة الكذاب اللي بيقولوا عليه مسلمة الكذاب الأسود العنسي آه، طليحة وغيرهما دائرة المعارف الإسلامية بتذكر هؤلاء في الجزء 14 وصفحة 4397 عظيم.
فإذا كان شائع في هذا الوقت فكرة المأمول الآتي ليملك والعرب منتظرين هذا الذي يملك ودور خديجة طب آه، بتقل برضه على قدسك شوية خدنا على قد عقلي موقع خديجة من الأعراب هنا إيه؟
اه بالظبط بالظبط ما ليك حق طب ما هو ده الكلام لان انا اتكلمت كلام عام فلازم تسال بالتخصيص بقى آه، موقعها اساسي في هذا الامر نعم.
ويتضح من الاتي اولا سبق ان وضحنا ان خديجه في مقام عمه محمد فهي ابنه اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب سيد وملك قريش خلاص وسبق أن وضحنا أيضا أن محمد ينتسب إلى نفس الجد الأكبر قصي بن كلاب وسبق أن قلنا أن جد محمد المباشر عبد المطلب ورث السيادة والملك عن قصي سيد وملك قريش نعم كلام سليم في الحلقات اللي فاتت أيوة إذا فمحمد أولى من غيره بالسيادة والملك على قريش. من هنا أيوة جاء الاهتمام بمحمد مش مسيلمة ولا طليحة ولا غيره.
أيوة محمد ليه؟ لأنه من سلالة الإيه؟ الملك اللي بينتسب إليها آه، آه، عبد المطلب و- وقصي في البداية والنهاية.
طب قدس أبونا معلش هزود عليك مرة تانية لسه ما قلتليش دول خديجة إيه
دور خديجة المشكلة يا عزيزي بقى عشان خاطر نفهم الأوضاع هي إن محمد كان يتيما فقيرا فهنا هنا تربط المشكلة طب لحظة واحدة آه إزاي محمد كان فقير وهو من سلالة الملوك آه، ما جده الأكبر قصي كان كان ملك قفشة كويسة آه، برافو ده أنت مصحصح قوي صح وده ممكن يكون تساؤل المشاهدين كلهم نعم يعني قصي ملك وهاشم ملك وعبد المطلب ملك طب اشمعنى بقى محمد ما طلعش ملك ويقال عنه انه فقير جميل ملاحظه رائعه الواقع ان هناك عوامل كثيره لهذا لفقر محمد أيوة منها واحد تعرض عائلة عبد المطلب بعد موته إلى التفكك ولم يكن في أبنائه من هو أهل ليخلفه في السيادة
مم.
شفت بقى وضاعت ول- بدليل ان في في السيره النبويه ان عبد المطلب لما كان يقعد كان يجيب محمد يقعده على الحصيره جنبه أيوة ويقول لهم هو ده بقى اللي ايه اللي هيبقى أيوة ما اتقالش ليه حد من عياله أيوة ما نفعش وضاعت ثروة بني عبد المطلب بعد هذا التفكك ولا يستبعد أن أبناء عبد المطلب كانوا يعرفون قصة ولادة محمد بعد موت أبيه بأربع سنوات تكلمنا عنها بالتفصيل ومن أجل هذا نبذوه ليعيش يتيما فقيرا يرعى الغنم الشيخ خليل عبد الكريم صفحة 26
طب ده شيء جميل جدا برضو بقى عايزين هنا نرجع لدور خديجة
دور خديجة برضو أرجع وأقول آه، دور خديجة يحتاج إلى حلقات لنوضح المهام الخطيرة التي اطلعت بها المليونيرة المحنكة عظيم ولكني أكتفي هنا بعبارة لفضيلة الشيخ خليل عبد الكريم كمجرد قطرة قطرة ماء تبرد لهيب التعطش إلى معرفة الحقيقة المعتم عليها لمدة 14 سنة آه 11 قرن قال الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 18 إلى 298 قامت السيدة خديجة بدور استغرق من عمرها عقدا ونصف عقد في الإعداد والتصنيع والتهيئة والتأهيل والصنفرة وأغرب ما قاله الشيخ خليل يقول والقلوظة والتدريب لفتى قريش محمد ليصبح القادم المنتظر المأمول وقد قام القس ورقة بن نوفل والراهب بحيرة بأدوار رئيسية مع خليجة في هذا الإعداد وعملية الإعداد والتصنيع والألوظة بحسب تعبير الشيخ خليل سوف تكون موضوع حلقات قادمة بمشيئة الله آمين طب يبقى نسيب المواضيع دي دلوقتي لغاية الحلقات القادمة ونسيب الأرضيات ونذهب إلى السماويات في تأمل روحي ولسه قدسك برضو بتكلمنا عن الاستنارة
تمام الاستنارة الروحية وحقرأ آيتين من الكتاب المقدس الآية الأولى من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح خمسة وعدد ثمانية بتقول لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور والآية الثانية تسالونيك الأولى خمسة آية خمسة وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة جميعكم أبناء نور وأبناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمة فلا ننم إذا كالباقين بل لنسهر ونصحو كنتم قبلا ظلمة والنهاردة استمرتم نعم ما احناش أبناء ظلمة أمين.
أصبحنا أبناء نور امين في حاجتين بقى في الحاجة الأولانية اسلكوا كأولاد النور والحاجة الثانية لنسهر ونصحو أنت لو كنت استمرت بنور المسيح ولو فتحت قلبك لإشراقة نور النعمة بتتنقل من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله وفي الحالة ديت محتاج إنك تسلك بقى في طريق النور دور عليه في الكتاب المقدس طريق النور لتعرفه وتسلك فيه وتنك سهران على حياتك الروحية حتى لا تضيع منك هذه النعمة الله يبارك حياتنا جميعا ويبارك أوقاتك يا ريتك إن ما كنتش لحد دلوقتي حصلت على الاستنارة من الرب يسوع ارفع معايا باختصار هذه الصلاة والدعاء يا رب أنا بسألك إنك تنقذني من الظلمة اللي أنا فيها ومن الجهل والحماقة والشر والخطية اخرجني إلى النور اشرق بنورك في حياتي واجعلني من أبناء النور لأسلك دائما في النور آمين امين آمين آمين.
يستجيب الرب لك امين امين يا قدس ابونا آه، بنشكر جناب القمص زكريا بطرس على المحاضره الرائعه ديت واحب اقول لكم يا جماعه لو عايزين تعرفوا اكتر الحلقات دي موجوده على ال website بتاعنا اتفضلوا شوفوها عايزكم تعرفوا تاني ان المسيح هو نور العالم ازاي تعيش في ضلمه ازاي تسيب النور ده يفوتك ازاي تسيب الفرصة وهو واقف لك بيقول لك أنا ها أنا ذا أقف على الباب وأقرع قوم افتح الباب ما تكسلش افتح باب قلبك افتح عينك افتح عقلك وافهم وشوف خليه ينور حياتك وينور قلبك عشان طريقك كله يبقى منور وحياتك تبقى في النور وتبقى من أبناء النور معيشة دايما أه، أتمنى أن كل الرسائل توصلكم ونتمنى نشوفكم في الحلقات الجاية راسلونا لأن لسه عندنا كتير أمين إلى اللقاء